أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا ثم أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور ونعوذ بك من السلب بعد العطاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب درسنا اليوم يسأل سؤالا متكررا معتادا بعد مواسم الطاعة عادة بعد رمضان بعد العشر الأول من ذي الحجة أكبر موسمين من مواسم الطاعة في العام عادة بتحدث حالة من الفتور والغالب يبتدي يحس انه كان في حال وبقى في حال ولا يفهم عن الله ليه كده ليه المواسم دي ما تتكررش ليه هم موسمين كبار في السنة والحال بيتغير والقلب بيتغير ويبتدي الغالبية يستسلم للواقع ومن هنا تبتدي مشكلة الفتور في حياة الملتزمين أنا عايز قبل ما نتناقش في القضية دي الأول أسأل أي حد عرف عنوان هذا الدرس الفتور بعد مواسم الطاعة هو أنت عايش المشكلة دي أصلا وأنت جاي علشان تحل المشكلة ولا للأسف الشديد بقى الحال العلم للعلم مش العلم للعمل مش العلم للتغيير بعض الناس بيسكن واخذ الضمير عنده بمجرد انه يجي يسمع درس وبعض الناس دلوقتي ممكن يكون هيسمع المحاضرة دي هيكون عنده نفس التوجه فعشان كده من البداية بقول علينا أن نصدق الله عز وجل ليصدقنا انت فعلا عايز تسمع الأسباب وتعرف المشكلة دي تحلها ازاي انت عايشها وحاسسها وعندك صعوبة في حل هذه الأزمة وانت جاي عشان تعرف ايه الطريقة ولا انت جاي تحضر درس وتعيش جو إيماني وبعد كده ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون ففي البداية عايزين نبقى كلنا نحرر المعنى ده ونجدد نيتنا قبل ما نخوض في القضية دي ونشوف ازاي هنتعامل معاها ونعالجها درسنا هيقوم على أربع محاور الأول هنصحح مفهوم وبعدين هنتكلم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم بعد مواسم الطاعة وهنتكلم بعد كده في العنصر الثالث عن واقع الفتور وتحليل لأسبابه وننهي الموضوع بكيفية معالجة القرآن لهذه القضية الأول عايز أصحح مفهوم الكل بيقول كيف نواجه الفتور بعد مواسم الطاعة وأنا أقول هذا سؤال خاطئ ليه؟ لأنه ما فيش حاجة اسمها مواسم الطاعة أصلا لأن المفترض أن العبد المؤمن يعيش في كل وقت موسم من مواسم الطاعة حسبت لكم الكلام ده بالأدلة ان احنا عندنا افتين خطار قوي الافة الاولانية اسمها الموسمية والافة التانية اسمها تضييق مفهوم العبودية احنا بنقعد نقول للناس يا ناس ما ينفعش يتخصص يوم الجمعة بصيام ولا قيام النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن مثل ذلك ما ينفعش نخصص انت كده هتخش في دائرة البدع وتجد الواحد فينا رمضاني وتجد الواحد فينا من بتوع برضو الاجتهاد في أيام العشر الأول من ذي الحجة يعني موسمي وهذا مفهوم يحتاج الواحد منا أن يصححه تعالوا شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينقض لنا فكرة الموسمية احنا دلوقتي قلنا أكبر موسمين ايه رمضان والعشر الأول عندك حاجة تاني هيجي لك بعد كده يوم عاشورة مفيش بعد كده حاجة تبتدي تركز عليها شعبان ورجب قبل رمضان استعداد لرمضان ست الأول من شوال بعد رمضان يعني رمضان هو الموسم الأساسي تمام كده هنا بتتحرى ليلة القدر وهنا تتحرى يوم عرفة ده الموضوع طيب لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة والعلماء يقولون لذا كان سيد الأيام هو يوم الجمعة وذكر بعضهم أن يوم الجمعة أفضل من يوم عرفة بدلالة هذا الحديث إذا الجمعة موسم طاعة خارج عن المواسم اللي احنا مركزين عليها لما في اليوم ينزل ربنا تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل كما في الصحيحين أليس هذا بموسم من مواسم الطاعة إذا عندك في كل يوم موسم طاعة أليست أعظم ثمرات هذه المواسم العتق والمغفرة طيب لما النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول إذا أمن الإمام الأمين فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه يبقى ده مش موسم طاعة لما النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن الأربعة حسنه الألباني يقول من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يبقى في الأوقات دي ما تبقاش مواسم طاعة لما النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى تكتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق مش ده مشروع إيماني وموسم طاعة والثمر العتق لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يحافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار مش ده موسم طاعة وهدف إيماني إذا مواسم الطاعة لا تنتهي ففكرة الفتور بعد مواسم الطاعة الاسم غلط لأنه إحنا مش موسميين وده أول مفهوم لازم يتصحح المفهوم الثاني تضييق مفهوم العبودية ممكن تقول لي أنت بتقول فتور ليه أصلي وأنا في رمضان كنت بقرأ كل يوم كذا من القرآن ونهار صيام وبالليل قيام وتفطير صائمين أعمال فاحنا عايشين عبودية والعشر الأول الحمد لله أنا صمت التسع أيام الأولانيين وفضل الله اجتهدت في الأذكار واجتهدت في كذا واجتهدت في كذا هو ده فهمك للعبودية آسف أنت مش فاهم يعني ايه عبادة العبادة كما قال شيخ الإسلام كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة يعني في حاجة اسمها قول قلب وفي حاجة اسمها عمل قلب في واحد قاعد ساكت خالص وانت شايفه ان هو لا بيقرأ قرآن ولا بيقول أذكار ولا صلى ولا عمل ويمكن معديك باليقين اللي في قلبه بالذل والانكسار اللي عنده التواضع اللي عنده المعاني القلبية اللي بيتعبد بها رب العالمين ما هي دي أعمال باطنة ما حدش واخد باله منها وفي أقوال باطنة في واحد تلاقيه ساكت لكن قلبه بيتحرك عارفين الفضيل بن عياض لما وقف يوم عرفة والناس كلها تلهج بالدعاء خير الدعاء دعاء يوم عرفة وهو قاعد يبكي طول النهار طب يا عم ادعي قول أي حاجة ولما ذهب الناس لمزدلفة صرخ وقال واسوا أتاه وإن عفوت فقالوا غلب عليه الحياء انت فاهم كده ان الفضيل بن عياض اللي كانوا قاعدين شغالين وقاعدين بيعملوا عدوه قاعد بيتكلم بس بقلبه عارف بعض الناس بيبكي قلبهم قبل أن تبكي عينه ويكون بكاء قلبه أهم من بكاء عينه في امرأة ضعيفة تتأثر بأي حاجة فلو انت بس يعني فكرتها بأي شيء تقعد تعيط ده مش بكاء من خشية الله وهي بقى ما شاء الله باين عليها الرقة و... و... و... والناس تظن ان هي كده خشوع هي بتبكي من شيء آخر وفي واحد تحس انه ما بيظهرش أي تعبير وقلبه بيبكي إذا مفهوم العبودية ما ينفعش تضيقه ما تقوليش أنا عندي فطور عشان أنا مش عارف أتعبد ما تجيش تقول لي أصلا أنا نزلت الشغل فلما نزلت الشغل جالي فطور أصلا أنا اتجوزت فلما اتجوزت جالي فطور أصل أنا خلفت فلما خلفت جالي فطور ما هو أنت مش فاهم رب العالمين بيحطك هنا ليه واحنا في الحج اول درس خرجت بيه ايه ربنا يقول ثم افيضوا من حيث افاض الناس يقول ولله على الناس يعني ايه زيك زي الناس يا رب يعني امشي وكتل اللحم دي في بعضها مش عارف اجيب قلبي انا عايز اركز فالناس دي تبقى بالراحة كده ويبقى العدد قليل عشان نعرف نطوف صح ونستحضر بقى الكلام الموجود في الكتب لا اعبد بضعفك قول له انا تعبان ومش قادر وامشي وما تتكلمش طب يا رب نقعد هنا ليه نبات في مزدلفة على الحصى يعني ايه ده ورجالة على ستات والوضع كذا اه هو كده الوضع هنا اظهر له كده عايزك يشوفك بالشكل ده حاضر طب هناخد المسافات دي كلها مشي كده و طب يا رب عايزين نعمل العبادة بتركيز لا هو يريد منك ذلك دي عبادة اه هي دي العبادة شفت المعنى العبادة مش على هواك اخوة واخوات العبادة على هوانا انا عايز اعمل ايه انا انا عايز ارد نفسي ان النهاردة قريت 10 اجزاء قرآن انا بختم كل 3 ايام عشان انا انا اقول لي انا دي اقول لها انا بختم كل 3 ايام مين زيي ده اللي بيرضيني لما ما بعملوش انا عندي فطور فاهمين الموضوع يبقى ده انت بتعبد ربك على مراد ربك ولا على هواك لما اجي اقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مثلا لان امشي في حاجة اخي المسلم خير من ان اعتكف شهرا في مسجدي هذا وتيجي تطلب منك قضاء حاجة مسلم تقول لي يا شيخ عايز اعتكف انا ما صدقت اصلا اوفر يوم عشان اقعد في الجامع كمان هتخرجني اروح اعمل مشاوير يا حبيبي ده الاحب الى الله لا انا عايز اقعد في المسجد انا عايز اعيش ال mood بتاع المسجد السكينة بقى كده وراحة البال مرادك ولا مراد الرب العالمين مفهوم العبودية مفهوم ضيق ليه بقى انتوا بتيجوا تقولوا في فتنة الشغل شغل فتنة و و و عشان دخلتوا من غير نية وعشان مش عارف تتعبد رب العالمين بيه وعشان بتعبد هواك فيه وعشان ثمرة الشغل اصلا اللي انت بتشتغلها عشان اهواءك فعشان كده ما بتلقالهاش ثمرة ليه انت بتيجي تقولي من ساعة ما خلفت والاولاد شغلني ومش قادرة و و و علشان انت كده مش عارفة تحرري النية فيه عشان برضو بتعبدي ربك على هواك انت فعشان كده مفهوم العبودية يا مسلمين يا ملتزمين يا من تريدون وجه الله مفهوم العبودية عندكم قاصر فعشان كده بتقولوا عندنا فطور وكلمة الفطور كلمة غير صحيحة وتستخدم باستخدام غير صحيح وغير دقيق في موضعه يا جماعة عمارة الأرض مش عبودية ألم يقل الله واستعمركم فيها إصلاح ذات البين مش عبودية الدلال على الخير تحمل هم الدين العيش القضية الإسلام الاهتمام بأمور المسلمين عبودية خدمة الناس مش دي عبوديات مهجورة شوفوا أنس بن مالك الحديث في الصحيحين يقول خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي في سفر فكان يخدمني فقلت له لا تفعل فقال إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا آليت ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته أنا حلفت بالله العظيم دي أعظم عبودية أتقرب بيها في الحج أعظم العبوديات خدمة المسلمين وكان بعضهم الكلام ده في لطائف المعارف ان رجب بيورده عشان عبودية خدمة الناس دي يقول ان بعضهم كان يشترط في الأسفار أن يخدم أصحابه فكان إذا أمسك منهم واحدا كوب ماء قال هذا من شرط رحت جبت مية ليه ده من شرط وكان إذا أراد أحدهم أن يغسل ثيابه قال هذا من شرطي قال فمات فوجد بين اللحم والعظم هو من أهل الجنة وكتبت في كتب خدمة الناس عبودية عبودية مهجورة حب الخير للناس ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه إذا أول عنصر قلنا تصحيح هذين المفهومين أولا ما فيش حاجة اسمها مواسم طاعة بالمعنى اللي احنا بنستخدمه لأن عندك مواسم يومية وأسبوعية انت بتهجرها الأمر الثاني ما تضيقش مفهوم العبودية وبعد كده تقول لي فطور العنصر الثاني طب تعالوا كده نتأمل حال خير البرية صلى الله عليه وسلم بعد مواسم طاعة وتعالوا نضرب مثال ببعد رمضان على اعتبار أن رمضان أكبر هذه المواسم شهر عبادة يعني إذا وزن به العشر الأول من ذي الحجة طب تعالوا كده أنا قعدت أقرأ في السيرة في العهد المدني ماذا فعل النبي في شوال عشان نشوف الفتور اللي كان بيجي للصحابة والحال ده النبي كان بيداويه ازاي ايه الأعمال اللي عملها في شوال تعالوا شوفوا في السنة الثانية غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني سليم حتى بلغ بهم ماء الكدر ونقض يهود بني قينقاع العهد فحاصرهم النبي وأجلاهم خرج في الغزو جهاد سنة ثلاثة طبعا 15 شوال غزوة أحد وبعدها حمراء الأسد تاني يوم جهاد سنة أربعة في شوال تزوج أم سلمة سنة خمسة وقعت غزوة الأحزاب سنة ستة كانت سرية ابن رواحة وكان أمر العرينيين سنة سبعة سرية بشير بن سعد سنة ثمانية غزوة حنين وعدة سرايا كانت في هذه السنة وكذا في العام التاسع وفي العام العاشر كانت قدوم بعض الوفود من الوفود التي دخلت في الإسلام أنا عايز أقول من الكلام ده أنه فين الفتور الصحابة فاترة يطلعهم في غزوة يعني أنت دلوقتي كده بعد يومين ثلاثة وأربعة خمسة ولا بعد أسبوع من موسم مواسم الطاعة همدان و... وعندك حالة اللا نشاط و و و نطلع في جهاد جهاد إيه بقى هما ما كانوش بيسألوا عن الموضوع ده ليه يعني لما تيجي تقرأ في السنة هتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل عمل شرة وفترة بس هو ما جاوش يسألوا عن القضية الخطيرة دي اللي هي تمثل بالنسبة لنا مشكلة عويصة قوي كلنا بنعاني منها احنا عندنا فطور ما كانوش بيسألوا عن الكلام ده ليه عشان عندهم مفهوم مش عندنا وهو ده اللي احنا عايزين نحط ايدينا عليه تعالوا نقرأ الواقع ونعيش التحليل القرآني لهذه الظاهرة نشوف أسبابها وعلاجها ونضع بعض التعليقات لنصل إلى وصفة العلاج لقضية الفتور بعد مواسم الطاعة احنا عملنا استبيان استبيان كان من خمسة أسئلة كان الغرض من الاستبيان ان احنا نحط ايدينا على مظاهر الفتور دي الواقعية وانا اردت من كده عشان ما نجيبش كلام نظري من الكتب كلام كنتم سألنا ايه هي مظاهر الفتور اللي انت شايفها بعد مواسم الطاعة هل بعد كل موسم من مواسم الطاعة بتشعر بالفتور هل حاولت او حاولتي انه نجد حلول للمشكلة دي اذا كان الاجابة بالنجاح فامتى حصل الكلام ده وكيف حصل الكلام ده اذا كان الكلام لا احنا ما نجحناش في العادة ما بنقدرش لازم بيحصل لنا كده انت شايف ايه الاسباب وفي الآخر سألنا إيه هي خطتك بعد موسم من مواسم الطاعة لما سألنا السؤال الأولاني ما هي مظاهر الفتور بعد مواسم الطاعة واحدة قالت بحس إن عايزة أخد ريست عايزة أفصل خلاص بقى الجو تركيز وعبادة وقرآن و... وصلاة بالليل وطويلة وشد حيلك على الآخر فبيجي في الآخر بقى عايز أفصل وناس قالت بحس إن ما عنديش همه ومفيش حاجة فارقة معايا مش عايز اعمل حاجة ولا حتى قرآن بحس ان انا قاعد زي ما تقولوا كده بالظبط بالدرجة قاعد متنح ما مش جايب حاجة خالص ناس قالت انا اصلا بصوا خدوا بالكم عشان الكلام بيجي لي فطور قبل مواسم الطاعة انتوا بتتكلموا ايه ده هو ده الموضوع طول الوقت انا عندي فطور وناس قالت انا اصلا عندي فطور في مواسم الطاعه والغالبية اتفقت على صور للفتور قالوا كثرة النوم ضياع الأوقات عدم الاهتمام بتنظيم الوقت عدم حضور القلب عدم احتساب النية ضياع النوافل وعادة أولها بيبقى قيام الليل قلة الذكر القلب مش داري بيه الرغبة في التمرد اكتئاب وإحباط دنو همة ودايما بحس ان اللي فاز فاز واللي خسر خسر والامتحان خلص لما سألنا طب بعد كل موسم من مواسم الطاعة بتشعر بالفتور الغالبية اتفقت على ان ده بيحصل واتأرجحت الإجابات ما بين اه أحيانا وناس تقول يعني مش كتير قوي وناس بتقول لا لا لا ده بتاخد معايا فترة طويلة قوي والبعض قال بالعكس تماما أنا بحاول أثبت ان أنا فضل الله عز وجل وقفت على أرض صلبة وأثبت الحاجات اللي أنا كنت وصلت لها عشان ما أقعش يعني نتيجة إيجابية واحدة في وسط النتائج السلبية الأخرى لو حللتوا الكلام ده تطلعوا بالأسباب الحقيقية من كلام الناس لما يسمى بالفتور بعد مواسم الطاعة إيه؟ أول حاجة هو أنت عندك هدف في الحياة؟ الكلمة دي أصلا هتلاقي الإجابة عليها إجابة عشوائية وإجابة فوضوية وإجابة تقدر تقول عليها مثالية إيه هدفك اللي أنت عايش من أجله؟ رضا الله عز وجل الفردوس الأعلى رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن أعتق من النار بتسمع هو ده الهدف اللي أنت عايش له؟ أنا دايما بسأل السؤال بعديه على طول وآخر مرة حلمت بيها بالجنة كانت إمتى؟ حلم كده وشفت الجنة وعشت في الجنة و... كان إمتى؟ وآخر مرة قريت عن النار وعن المصير وعن... كانت إمتى؟ هو أنت عايش الهدف؟ إيه الهدف؟ طب ده الهدف الكلي تعال لي بقى في الهدف الجزئي إيه رأيك؟ نطلب العلم؟ طب نبتدي بحفظ القرآن؟ ولا أنت في العقيدة تعبان؟ ولا أنت ده أنت في الأحكام تعبان خالص ده أنت لغاية دلوقتي مش عارف تخلص كتاب يا أخي طب نخلص فقه؟ طب بقول لك ايه سكه العلم اصلا سكه طويله طب ما نخلينا في العباده شويه نركز شويه في العباده نعمل ايه انت محافظ على النوافل طب شد شويه طب ايه رايك ايه الاخبار الاذكار ايه اخبار ورد القران ولا بقول لك ايه الدعوه ده الوضع دلوقتي محتاج الامه كلها لازم تدعو الى الله عز وجل عايزين الدلاله على الخير عايزينك بقى تشتغل طب انا ما اتعلمتش ايوه هنرجع تاني نجيب بقى من الاول اي حاجه بقى وخلاص ايه الهدف بقول لك ايه في درس جديد عمله الشيخ فلان طب هو انت في مرحلة الشيخ فلان يا عم مرحلة ما مرحلش الإخوة اهي بتروح ناخد بعضنا ونروح نحضر أي حاجة بقى وخلاص أهو شيء والسلام ما هو الدروس كلها ملغية وبتاع فدرس فلان زي درس علان أهي تمشي الدنيا يلا إيه اللي عاجبك فين الهدف أسألك السؤال ما تقعدش تتسم وانت فاهم الحال كويس انت بقالك قد ايه ملتزم انجازات حضرتك في مقابل السنوات اللي انت التزمت فيها يعني انت بقالك قد ايه اربع سنين وانت خمسة وانت سنتين طب السنتين دول عملت فيهم ايه ايه الانجازات خلصت ايه في العلم عملت ايه بقى اورادك الثوابت ايه احوالك ماشية ازاي فهمك بقى عامل ازاي ايه الانجاز ايه البصمة اللي حطيتها لنا من ساعة ما حضرتك ربنا امتن عليك ودخلت دائرة ما يسمى بالملتزمين برضو فهمت الهدف فاول مشكلة كبيرة عدم وجود هدف في الحياة تاني حاجة الإعجاب بالأعمال تلاقي في ثنايا الكلام الناس دي اللي هو أنا عايز أخد ريست ليه؟ قطعت نفسك طبعا فكفاية بقى كده وكل واحد عنده شوية حاجات تعجبه قوي انت أول سنة تعمل فيها كذا الحمد لله أول سنة فمن جواك معجب بعملك قال أهل العلم علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند حدوث الزلل لما تتخبط كله راح حجة طارت العمرة طارت رمضان طار القيام ما بقاش ينفع القرآن اللي قعدت اشتغل بيه كله ضاع نقصان الرجاء عند حدوث الزلل ليه؟ معجب بعمله ولو قلت له انت عاجبك عملك لا لا اسأل الله عز وجل القبول يا عم انت بتشتغل مين هو الوضع كده ثلاثة التركيز على صورة الأعمال أصل الحاجة اللي أنا أقدر أمسكها كده وأقول أنا عملتها أنا صليت في اليوم الفلاني 100 ركعة طب وال 100 ركعه دول كانوا قد ايه ثمره من خشوع انا مالي طب ما هو التاني صلى ركعتين بخشوع جابوك طب قريت قد ايه قران ثلاث ختمات بفضل الله كل ثلاث ايام كنت بختم وانت خمسه كل يومين كنت بختم في العشر يا ده انت جامد طب والتاني اللي قرا ختمه بتدبر وخد 700 ضعف ايه رايك فيه انا مالي بقى المهم ان انا بيني وبين نفسي لما اقعد كده في وسط الاخوه اقول لهم انت قريت قد ايه النهارده قريت قد ايه في العشر ختمه يا عم اركن وانت ما كملتش ختمه يا عم اركن وانت ايه اخبارك ختمتين انا ثلاثه ها وانت كام انا كذا اه انت السنه دي حجيت لا ما حجيتش اقعد بقى كده انت عمرك ما هتوصل للدرجات العلى اللي احنا وصلنا لها وانت كل واحد شايف عمله وحاسب بنفسه خلاص وادى نفسه من جواه لكن لما يجي يتكلم يتكلم بالكلام اللي هو كلام المتواضعين وهو قلبه معجب يمتلئ عجبا بنفسه عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث مهلكات وسمى منها اعجاب المرء بنفسه فالبعض بيركز على صورة العمل لا روح العمل مهتم بالصورة إنما الروح لا الصلاة ده كان بخشوع ولا لا الصيام ده جاب تقوى ولا لا القيام ده إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة لا أربعة إنه الغالبية مش فاهم موضوع الطاقة الإيمانية أنت في الطريق ليك طاقة بتشحم بكذا وبتفرغ كذا فلما بتيجي بتطلع الطاقة دي كلها في رمضان أو بتطلعها كلها في العشر تيجي بعد كده مش لاقي مش قادر خلصت طلعت طب اشحن تاني ما خلاص أنا محتاج أفصل بقى فبيجي له المعنى ده لأنه مش عارف مولدات الطاقة الإيمانية عنده إيه مش عارف ينشط نفسه إيمانية إزاي ومش عارف يفرغ إزاي فبالتالي ده كما يذكر أن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى المنبت ده اللي هو إيه الذي انقطع به سفره وعطبت راحلته اللي هو أنت طالع على الصحراوي بعربيتك وفي نص الطريق وقفت وبالليل ومفيش حد عايز يقف لك فلا أنت عرفت توصل المكان اللي أنت عايزه ولا في نفس الوقت الدابة بتاعتك نفعت بالعكس أنت خليتها تعطب وتفسد ومش هيمكن تنفع بعد كده إنها تسير فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى طيب لما سألنا عملتم إيه عشان تحلوا المشكلة النتائج تقريبا جاءت بالسلب حاولت وما نجحتش حطيت خطط ومفيش فايدة وبالتالي كانت الإجابة على السؤال التالي تعتقد ليه ما نجحتش قالوا أول حاجة اتشعلق في موضوع الرحمات فقال لك أصلها مواسم رحمات وإحنا بنشتغل بالرحمة جه رمضان نشتغل جه العشر نشتغل ربنا سحبهم فأنا هعمل إيه يا سلام طب ما هو لو كانت المسألة بالطريقة دي يبقى هو رب العالمين مش خلقنا عشان نعبده طب سحبهم ليه يعني انت بترميها انا بريء من الموضوع انا ماليش دعوة هي الظروف كده هو الوضع كده انا ماليش شأن في المسألة دي فبتقول اصل هي اللحمة بتنزل فانا بشتغل انا مستنيها بقى عارف اللي بيقول خدني على جناحك ده هو ده بالظبط كده انا مستنيها لما تجيلي الهداية هحتاجها وكأنه لم يسمع في الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وأسألك موجبات رحمتك هو ليه بقى أسألك موجبات رحمتك يعني أسألك يا رب أن أنا أعمل أعمال تتنزل بها الرحمة فامشي هو ده الشحن مش لسه بنقول الطاقة بتشحن بإيه برحمة طب إيه أسباب الرحمة حاجات كتير قوي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء رحم الله عبدا صلى قبل العصر أربعا الاستغفار لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون الصدقة راجعوا كتاب غيث السماء في فضل الرحمة والرحماء بتاع الشيخ سيد حسين العفاني وهو بيتكلم عن الأسباب الموجبة للرحمة لو انت عايز ان انت تتنازل عليك الرحمات اللي انت بتقول ان انت ما بتعرفش تشتغل الا بيها كنت اشتغلت بيها وكان الموضوع اتحل ناس تانية قالت ايه قالت اصلا انا في مواسم الطاعة بفرغ نفسي فبيبقى التركيز تام فبالطبع أحوالي الإيمانية بتختلف يعني ممكن أخد أجازات في رمضان ممكن أخد أجازات في العشر ممكن أخد في الأوقات دي غير كده بنزل شغل بقى فخلاص وأنا أقول هو أنت عمرك ما سمعت عن عبادة اسمها التبتل وتبتل إليه تبتيلا يعني انقطع إليه ما تعرفش أن ربنا بيطلب منك في يومك وليلتك وفي مواسم عمرك أن أنت تاخد زاوية كده وتقفل على نفسك أوضتك وتقعد تناجيه ما تعرفش أن في عبادة اسمها المناجاة بتبقى بينك وبين ربنا وبس ما تعرفش ان في عبادة اسمها التضرع المفروض ما يطلعش عليها حد تبقى بينك وبين ربك وبس ما تسمعش ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الرجل حيث لا يراه الناس اعظم من صلاته حيث يراه الناس بخمس وعشرين في حاجة اسمها عبادة سر عبادة انقطاع عبادة تجرد ولو ربع ساعة في اليوم كله عشان ما تجيش تقول لي اصلا منقطع طب ما الانقطاع ده مطلوب اصلا يكون بشكل دوري في حياتك لازم تفصل يوم الجمعة ده يوم التعبد الليل ده بتاع ربنا فاهم بعض الناس قالت السبب التوسع في المباحات ودول بقى اللي هو ايه يمسك نفسه طول الفترة بتاعت الصيام محدش يتكلم احنا صايمين بس احنا بنحج بس احنا في العشر اول ما خلاص الايام خلصت خلاص بقى افتح على الرابع وهو نفسهم قالوا في الاستبيان كده قالوا اصل احنا بنبقى في مواسم الطاعه مركزين وبنحرم نفسينا من حاجات كتير احساس ان انا بحرم نفسي مش بيقول انا بمنع نفسي لا انا بحرم نفسي يعني حاسس بالحرمان شويه بشويه خلاص بقى انفض عن نفسك يا عم الإحساس بالحرمان ده وأنا أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن المفهوم معكوس تماما إن اللي أنت بتسميه حرمان هو رحمة ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام أحمد في مسنده والبيهقي في سنن يحسن الألباني قال إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين التوسع في المباحات اللي هي بقت اللي بنى على لسان أي أخ يا ابني أنت قاعد بتعمل كده ليه هو حرام يا حبيبي ما تكترش من كده اللي بيتوسع في المباحات بيقع في المكروهات هو أنت هتضيق علينا عيشتنا مش كفاية الضغوط الاجتماعية والضغوط اللي احنا عايشينها على الأقل الواحد يفك يا أخي عن نفسه حبتين ثلاثة هو أنا حرمتها أنا بقول لك ما تتوسعش ما تزودهاش لما بتزودها هتغلب عليك الدنيا هتبقى هي شغلك الشاغل هتبقى حابب القعدة دي والفسحة دي واللبس ده والعربية دي والمشوار ده والحياة بالطريقة دي فلما أجي أقول لك تعالى اعتكف تعالى اعمل تعالى تسوي تقول لي آسف مش قادر الموضوع ده ما ينفعش معايا اعمل لي دين بشكل ظريف واحد كان معانا في الحج يوم منى دول ما قعدوش ترويه جم على طول من عرفه نزلوا على مزدلفه فاول يوم بقى يتفرجوا على ايه على منى هو دخل شاف الموضوع بالطريقه دي صحيل الفجر ايه ايه اللي احنا قاعدين فيه ده ايه يا عم هو عايزك هنا في ايه احنا قاعدين وقاعدين في مكان كويس يعني بس هو بالنسبه له يعني ايه اللي احنا قاعدين احنا قاعدين في اوتيلات عامله ازاي وجايين هنا نقعد على شلت ايه اللي انتوا عاملينه ده ايه ده قال لي يا شيخنا لو سمحت احنا مش عارفين نعمل حاجه قول لي كلام logic ده ما ينفعش قلت له انا عايز افهم هو الحج اصلا في ايه لوجيك لو انت بتتكلم بالطريقه دي هو في ايه logic قول لي حاجه واحده في logic القعده دي مش كده طب والطواف كان logic ازاي بقى وعرفات كان logic فيه ايه ومزدلفه اللي كنا فيها دي كان فيها logic ما تفهمني او هو كده ده حال مين ما هو ده حال التغريب خلاص هو فاهمها كده هو ماشيها بعقله انا جاي اعبد مين قال لك ان العباده ان انت تمسك مصحف العباده ان انت تنام على الارض لا لا لا لا يعني لو ما بتش فيها ايه فيها دم بكام يعني 400 ريال انا قاعد في الاوتيل اصلا الليله ب 1000 ريال ولا حاجه ايه يعني اروح اقعد في الاوتيل اللي هناك احسن لي العمليه كده فاهلا وسهلا ان عباد الله ليسوا بالمتنعمين وافهم انت بقى لابنك اللي انت قاعد بتربيه على انك كل حاجه ابنك نفسه فيها تديها له انت فاهم ان ده ان شاء الله اللي هيطلع الفارس المغوار هو ده صلاح الدين اللي انت قاعد تقول لي هيمكن للاسلام في الارض احنا من كتر ما الموضوع بقى فيه غربه فانت عايز تدخل الناس في الدين فعايز توصل لهم اي حاجه فانت ايه اللي مانع معاك اصل انا لازم اروح النادي يا حبيبي مين قال لك النادي موجود نعمل لك نادي وانت يا حبيبي نفسك في ايه ما اصل انا بحب البس ماركات ومين قال لك اعمل زرع اسلامي بس المهم ما خدش الدين صلي بالله عليك بس صلي ولبس مراتك حجاب الف حمد وشكر ليك يا رب بعد كده طب الاسراف ده طب الوضع ده لا عيش زي ما انت نفسك تعيش ما عنديش اي مشكله طب وايه ده بقى اه اعمل لك دي تفصيل ما هو ما ينفعش غير كده وبعد كده تقول لي عندي حاله فطور ما هو طبعا قاعد بالصوم وما بتاكلش الاكل اللي نفسك فيه 10 ايام قاعد مخنق نفسك مش عايز بقى بعد كده في العيد تكون مقضيها ما انت لازم تقضيها ان عباد الله ليسوا بالمتناعمين يبقى ايه ده شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البزار وحسنه الألباني ضعفوا الأحاديث دي بقى وانا الاخر جاي اخرجها عشان انتم مش هتقبلوها قال صلى الله عليه وسلم إن شرار أمتي مين الذين غزوا بالنعيم ونبتت عليه أجسامهم وفي لفظ عند ابن أبي الدنيا وحسنه الألباني حديث أبي أمامة قال صلى الله عليه وسلم سيكون رجال من أمتي يأكلون ألوان الطعام بقى بالله عليك ما دخلتلكش اوبن بوفيه كده شفت فيه ملذة وطب مش ده أصلا العادي بتاعك في الطبيعي يعني لما تتعزم في فرح ولا تتعزم لك في مكان ما ألوان الطعام وكل واحد بيتباهى ويتفاخر على هذا الحال ويشربون ألوان الشراب ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون في الكلام قال فأولئك شرار أمتي ومش عايز يجي لك فطور رابعا ناس قالت ان السبب استشعار أهمية الموسم بس ده رمضان وعتق من النار والناس قاعدة كلها تتكلم الليل ده القدر المغفرة التقوى ثمرات رمضان يا جماعة يوم تتكتب فيه من العتقاء خلصت كل مشاكلك في الحياة يلا يا جماعة كله يشد حيله يوم عرفة أكثر الأيام عتقا من النيران شد حيلك أنت ممكن تبلغ منازل الحجاج بنيتك اشتغل اعمل سوي شحن شحن شحن هنشتغل لكن بعد كده أنت بتقولي أيام لا تعوض يبقى الباقي يعوض يبقى مش مشكلة فبيقول فبيكون هناك حافز لكن لا أجد هذا الحافز بعد مواسم الطاعة وأنا أقول هي دي فكرة برضو الشحن الإيماني ما هو الحافز ده بيجي إزاي في حوافز المفترض إنها تكون متجددة عندك وانت غير انت ممكن تتفرج على نشرة أخبار تتفرج على مشهد في غزة ولا مشهد هنا ولا هنا ولا هنا تلاقي نفسك ولعت نار وقلت يعني احنا هنقعد طول العمر كده ممكن تبقى دي المنشطات بالنسبة لك واحد يقرأ كتاب في الدار الآخرة أو يسمع محاضرات فيها تولعه جدا الخوف والرجاء بالنسبة له هم الشواحن واحد بمجرد ان انت بس تطرق على قلبه بمعنى إيماني رقيق حب في الله أو معاني جميلة تلاقيه استجاب مجرد ان انت تمرر على قلبه معاني الحياء من الله عز وجل تلاقيه فاء مجرد ان انت تقول له يا أخي انت عايز الشيطان يبقى يضحك عليك ويجيبك الارض ويبقى دلوقتي بعد ما تبني حاجة تتهد انت ترضى بالدنيا دي ان النهاردة كل اللي انت بنيته الشيطان في ثانية يهدهولك تقول لا انا ما احبش حد يضحك عليا ده بالنسبة له شاحن واحد اذكار الصباح والمساء هي الشاحن بالنسبة له واحد مجرد ان هو بس يراجع في الطريق كده ربع قرآن ولا ان هو يصلي بيه في ركعتين ده شاحن الشواحن مختلفة بس المهم ان انت تبقى فاهم ايه اللي بيشحنك وامتى تعرف تستخدمه وانا عشان كده بقول لك راجعوا الحاجات دي كلها احنا كنا عاملين محاضرات محاضرة كانت اسمها منشطات ايمانية كانت بتتكلم عن المعنى ده كيف نشحن انفسنا ايمانيا وكنا عاملين محاضرة عن الخوف على انه اعظم سائق الى الله بهذا الاسم في سلسلة رق قلبك وفي الكتب راجعوا صحيح المتجر الرابح للدمياطي وصحيح الترغيب والترهيب المنذري شيخ الألباني اقرأ أحاديث فضائل الأعمال لأن فكرة فضائل الأعمال أصلا هي فكرة الشحن اللي هو من صنع كذا كان كذا فأنا بقول طب وليه لا أعمل دي فلما تحدث عندك الحالة من الهبوط دي اسمع أو اقرأ شيء من هذه الأمور اللي تجدد لك المعاني من تاني وما تبقاش عندك الحتة بتاعك يا عم احنا لسه هنقرأ تاني فضائل الأعمال احنا عدينا بقى ده احنا دلوقتي بنخلص الشروح الكبرى على الطحاوية وعلى مش عارف ايه وايه وايه فانت بتبقى عندك حتة ان انا وانا لسه هقرا الكتب اللي بيقروها بتوع كي جي ايمان دول ما ينفعش ده للكل والا ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم رتب لنا الثواب والجزاء والعقاب على الاعمال خامسا قالوا ده صنف الشخصيات العاطفية قالوا المشكلة الابتلاءات أول ما يبتلى بابتلاء بعد موسم مواسم الطاعة شفت أنا عارف إن رمضان ما اتقبلش والله والعشر أنا كان عندي الإحساس والله ما اتقبلش وأنا فاهم ما هو هو نفس الوضع بص وقعت تاني في نفس الزمن مفيش فايدة فيه يا عم أنا بقول وهذا من قال الله فيه ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة طبعا دول حلهم بيكون في حاجتين أول حاجة أنه يفهم حكمة الابتلاء هو لو فاهم حكمة الابتلاء هو ليه اتفتن هو ليه ابتلي أنت ما تعرفش أن ربنا يبتلي العباد بالذنوب تعرفش دي يعني أنا ربنا سبحانه وتعالى رأى من قلبي العجب طب إيه اللي يكسرني هنقولها دلوقتي في العلاج إيه اللي يكسرني ذنب ده اللي يخليني أفوق يا نهار ابيض في واحد انه نام عن صلاه الفجر تفوقه لكن في واحد بقى انت بعد ما كنت خلاص تبت وبقالك قد كذا قلت مش هشرب سجاير وبقيت تشرب بقى انت اللي قلت انا خلاص بطلت مواقع وكلام فاضي من ده بقيت تخش بعد ما اتجوزت كمان وبعد ما قلت خلاص توبه من دي النوبه ومش هعمل الكلام ده تاني انا يا عم اخاف اتصفي اهل بيتي ولا في بنتي ولا كذا مش كنت قايل كده بقيت ترجع تاني يا نهار ابيض انا اعمل كده هو ده عشان يفوقه ده اللي يخليك مش على بعضه انما لما تيجي نافله يقول لك معلش ما دي نافله مش مشكله يعني الامور تمشي معاه بالطريقه دي لو تفهم ان ربنا بيبتلي العباد احيانا بالذنوب ليكسرهم ليكسر كبرهم وعجبهم تفهم إن ربنا يبتلي بيه المصائب عشان تبقى مكفرات عشان يعلي الدرجات علشان يدخر لك من الأجر ما الله به عليم المعاني دي تخليك فاهم عن ربنا أنه يبتلي ليهذب لا ليعذب وانت محتاج تتعلم يعني ايه صبر ورضا محتاج تتعلم يعني ايه تقول أحبه إليه أحبه إليه إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي وبرضه إحالات علشان خاطر احنا بندي وصفات سريعة وبنلم الموضوع كله في محاضرة واحدة فيحتاج ان انت تقرأ من بعده وتزود احنا كنا عاملين محاضرتين في موضوع الصبر والرضا بشر الصابرين وكانت محاضرة رضيت بالله ربا ورسالة إلى مبتلى وفما ظنكم برب العالمين كل الحاجات دي ازاي تتعلم الصبر وازاي تتعلم الرضا عايز اقول لكم ملحق قبل ما نكمل الموضوع بتاع الاسباب في القرآن عشر مواضع ومن الناس لو عايز تعرف انت مين هتلاقيك واحد من العشرة دول روح بقى اعمل لها سيرش دي واعمل لها بحث وجمع لي ومن الناس في القرآن في عشر مواضع هتلاقيهم 12 موضع اتنين مش تبعنا انه جايبهم في السياق انما ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله أو الموضع كملهم بقى هتلاقيك واحد من الناس دول تأملهم كويس قوي وانت توصل انت مين بمناسبة ان احنا قلنا يعني ومن الناس من يعبد الله على حرف تمام طيب دول الخمس أسباب اللي وردوا في الاستبيان لو حبيتوا تمعنوا النظر شوية هنلاقي في أسباب كتير قوي يطول فيها الكلام لكن عشان يبقى البحث تم من الأشياء اللي تسبب للإنسان الحالة دي عدم التعبد بمراغمة الشيطان أنا سايب نفسي وربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان فإيه اللي يعمله الشيطان الشيطان ذكي يوقعك في صغيرة ما تاخدش بالك منها وتتكاثر تتكاثر لغاية ما تبتدي تحس بشعور ان مفيش قلب وان في حالة الران وان انا مفيش فايدة والمعاني دي وهكذا أخبرنا ربنا تبارك وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما مش الفطور ده مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير كان الضحاك يقول ما نعلم أحدا حفظ القرآن ثم نسيه إلا بذنب وسأل رجل الحسن فقال يا أبا سعيد إني أبيت معافى وأحب قيام الليل وأعد طهوري فما بالي لا أقوم قال ذنوبك قيدتك ويقول سفيان الثوري حرمت قيام الليل خمسة أشهر بذنب أذنبته قيل وما ذاك الذنب قال رأيت رجلا يبكي فقلت هذا مرائي خمس شهور مش عارف بعد كده قال آه تلاقي ال- الوقفة دي أنا مالي أنا أحكم على الناس ليه ويقول سليمان الدراني لا تفوت أحد صلاة الجماعة إلا بذنب ابن القيم في الداء والدواء أفرض الكلام ده واقرأوا في عقوبات الذنوب والمعاصي الكلام اللي ذكره في الداء والدواء أو اللي أفرضه الشيخ أحمد فريد في كتاب تحذير الداني والقاصي من عقوبات الذنوب والمعاصي إيه تاني من الأسباب من الأسباب إيثار الراحة من النفس البشرية بتحب إيه تحب ترتاح وربنا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الراحة عند أول قدم تضعها في الجنة فلو أنت مش فاهم المعنى ده هتلاقي نفسك سبت نفسك لشعور الارتياح وشعور الدعة والكسل وتقع بعد ذلك في حالة الفتور دي منها طبعا عدم إدراك خطورة ترك الطاعة والتقصير فيها إيه يعني إن أنا بطلت قيام ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحين لعبد الله بن عمرو يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل انت مش فاهم ان انت كنت شيء عند ربنا وكنت مثلا واصل لدرجة وان انت نزلت عنها دي خطرها قد ايه فاكرين الكلام اللي انا لا امله من ذكره لما ابن الجوزي اورد عن احد عباد بني اسرائيل لما قال يا رب كم اعصيك ولا تعاقبني قال وكم اعاقبك وانت لا تدري الست قد حرمتك لذيذ مناجاتي يا ابني انت متعاقب وانت مش داري فاهمين فبالتالي عدم إدراك خطورة ترك الطاعة والتقصير فيها وأيضا عدم إدراك الأجر العظيم انت مش فاهم يعني ايه ان انت كل يوم تصلي الفجر وتقعد في جماعة فيكون لك ثواب حج وعمرة تامة تامة قال ابن الجوزي من لمح فجر الأجر هان عليه ظلام التكليف منها طول الأمل أنه لسه شباب لسه في أول التزامي أصلا أنا لسه متجوز قريب لسه أصلي لسه أصلي لسه أصلي وتقعد بقى في لسه أصلي دي لغاية ما يفنى العمر وانت لسه بتقول لسه أصلي فطول الأمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال قلب الكبير شابا في حب اثنتين حب الدنيا وطول وطول الأمل من الأسباب كذلك التسويف هي دي معنى قول الله عز وجل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطة أي تسويفة في بعض أقوال أهل العلم كله إيه لسه لسه لسه لسه ومنها القدوات السيئة واللعبة اللي بتتلعب دلوقتي اللي هي ايه ضرب الرموز الشيخ فلان معمول عليه صفحتين ثلاثة والناس بقى بجد حصل لا ما حصلش ازاي لا لا لا اكيد اكيد ليها اصل ونقعد بقى في القصة دي ولما انت الشيخ فلان يتهز في عينك اذا كان فلان بيحصل في بيته كذا امال انا هيحصل لي يا عم يا عم اديها بقى دوس ولا يهمك هو ده المطلوب وعشان كده كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم ايه اقيلوا ذوي الهيئات عثرتين غض الطرف عن مثل ذلك حادثة الإفك وتحذير الله عز وجل للمؤمنين كله يقفل لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم فبالتالي ما ناخدش في مثل هذه الأمور لأن ده بيبقى لعبة الشيطان هنا طبعا لما قلنا بقى خطتك إيه كل قال خطة إيه مع كل شوية أحط خطط ومفيش فايدة فيه طيب تعالوا بقى للمحور الأخير وهنا المعالجة القرآنية للموضوع أنا عايزكم تراجعوا الربعين دول ربع يسألونك عن الأهلة وربع واذكروا الله في أيام معدودات إيش معنى؟ ربع ليس البر لما تكلم الله عز وجل عن موضوع رمضان في القرآن ذكروا في ليس البر مش كده؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وبعد كده سياق الآيات كلم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى أن وصل إلى قوله حل لكم ليلة الصيام رفثوا إلى نسائكم أحكام الصيام كلها خلصنا موضوع الصيام انتقلنا مباشرة إلى فترة شوال فين؟ يسألونك عن الأهلة فين شوال؟ قل هي مواقيت للناس فين شوال؟ والحج أشهر الحج بتبتدي بإيه؟ بشوال فذكر شوال في القرآن فين؟ في الآية دي اللي هي إيه؟ قل هي مواقيت للناس والحج طيب لو قعدتوا بقى تحللوا معايا الداء والدواء وركزوا معايا عشان أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها هنطلع الأسباب كما وضعها القرآن احنا قلنا الأسباب الواقعية والكلام اللي بيقوله أهل العلم أنا عايز أشوف القرآن هيحل المشكلة إزاي أول حاجة لما انتهى الكلام عن الصيام قال كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون وتلاقي آية كده تحس إنها بعيدة خالص عن السياق يقول لك ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون إيه اللي دخل أكل الحرام في القصة اللي احنا كنا بنتكلم فيها دي قالوا آه أول تنبيه بعد مواسم الطاعة اوعى تهد عملك بأعظم مهلكات ومحبطات الأعمال وهو لقمة حرام أول تنبيه تحري الحلال فأعظم شيء يقسي القلب أكلة حرام أو أكلة شبهة أنت مش واخد بالك من الحتة دي محتاج جرعة ورع عشان ما يكونش هو ده السبب وإحنا قاعدين نقول لا أصلها الغفلة لا أصلها الدنيا لا أصلها كذا وهو الموضوع حاجة تانية خالص ده أول تنبيه التنبيه الثاني بعدها على طول قال يسألونك عن الأهلة ايه اللي دخل موضوع الاهله دلوقتي الهلال ده يا جماعه ايه فايدته تعرفوا هما بيسالوه عن الاهله يعني ايه بيسالوه عن الاهله بيقولوا الهلال ليه بيبقى بالشكل ده بيسالوه سؤال علمي بيبقى ليه في بادئ الشهر كده بعدين يكبر يكبر يكبر لغايه ما يبقى بدء وبعد كده يرجع يرجع يرجع لغايه ما يبقى تاني ليه كده لما تروح تسال عالم في الفلك فيقول لك اه علشان خاطر وجود القمر بين الشمس وبين الارض والموضوع بيبقى كذا القصه المعروفه في علم الفلك فهم بيسألوا عن ده فالقرآن وجههم لحاجة تانية خالص قال لهم ده معمول كده عشان تعرفوا المرأة اللي بتحسب عدتها تحسبها كده وانت لما تكتب دين عليك تحسبها بتقول كمان 3-4 شهور يبقى بالأشهر العربية اللي هي كده عشان تعرف أول الشهر فتعرف في شهر زي رمضان الصيام وفي شهر زي شوال تعرف بداية الفطر وإيه تاني موضوع القمر في القرآن والنجم وقال ربنا إيه وبالنجم هم إيه يهتدون إذا الهلال ده رمز هداية ما هو هداية هو بيهدينا إلى أشياء صح وكأن الأمر الثاني في قصة معالجة ما بعد مواسم الطاعة هو السؤال عن الطريق يعني أنا خلصت خلاص العشر يلا بقى أعمل إيه يا شيخ يعني الحمد لله في العشر كنا مركزين وعملنا كذا كذا إيه الهدف الإيماني أنا مش عارف طب أنت إيه أخبارك في كذا إيه أخبارك في كذا اسأل عن الطريق إيه الأنسب ليك يمكن أنت هتحط خطة غلط أو هتحط بعض الأهداف الخاطئة في حقك فعشان كده كل مرة بتقع فاسأل أين طريق الهداية لك أنت مش بشكل عام يسألونك عن الأهلة رقم ثلاثة الرد كان إيه قل هي مواقيت للناس والحج كلمة مواقيت مش فيها وقت أماكن وأزمنة محددة بأوقات صح مواقيت لما تشوف كلمة وقت تعرف أنه بيتكلم عن نظام على طول لما قال مواقيت للناس تعرف ان هو بيتكلم ان انت لازم تخرج من هدف ايماني الى هدف ايماني نظام ايه هدفك الجاي هل هدفك محدد هل انت دلوقتي ناوي تختم القرآن ناوي تخلص كذا في العلم ناوي تثبت كذا في الأوراد ناوي تستحدث أعمال جديدة أنت مش واخد بالك منها وعبادات أنت هاجرها ناوي تحسن من أخلاقك ناوي تحسن من معاملاتك إيه هدفك الإيماني يبقى رقم ثلاثة وجود هدف إيماني متجدد بعدين قال إيه وبرضه كلمة الحج دي اللي فتحت لنا موضوع وجود الهدف لأن الحج معناه اللغوي كلمة حجة أي قصدة وأنا بقصد إيه هدف أنا بروح لفين لهدف فعشان كده كلمة مواقيت ادتني نظام وكلمة حج ادتني إيه ادتني هدف واضح محدد له خطوات منظمة زي ما الجماعة بتوع علم الإدارة ما بيقولوا رقم أربعة لما أجاب قال إيه قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من إيه من الطاقة البر يعني الطاعة بيديك مفهوم اللي احنا كنا لسه بنقوله من شوية في تحليل الأسباب إنه مهتم بصورة العمل فقال لك مش المشكلة دي القصة في التقوى والتقوى فين ها هنا ها هنا محلها القلب فكأنه بيرشدك الاهتمام بالباطن لا الظاهر ولكن البر من اتقى بعدين قال ايه وقت البيوت من ابوابها عارف ايه مشكلتك ان انت مضايقها على نفسك ان انت حاسبها ما تجيش كده الباب اهو قدامك لا لا لا لا معقوله لا لا انا لازم الف الصلاه دي شويه واخش يمين واخش شمال مش معقوله تبقى كده فقال لك وقت البيوت من ابوابها ايوه هي كده لا العلم عايز تفهمني ان هو القرآن والسنة وخلاص كده ايوه هي كده فهو قصة ايه بقى رقم خمسة التيسير على النفس سهل على نفسك وحط في برنامجك وخطتك واهدافك اهداف ليست مثالية دكتور عبد الكريم بكار قال لنا كلمة لا انساها طولة عمري قال لا تأخذوا بالمثالية فتتجرعوا المرارة واحنا عندنا بعض الإخوة بيعيش جو المثاليات بيحط سقف عالي قوي والسقف العالي ده بيحطم هو بعد كده من معنوياته لأنه بيجي في مرحلة وبيفتر عنها حطه بس مش بالشكل المثالي وما تحطش للناس شيء غير واقعي سهلها على نفسك مسألة أبسط مما تتصور ابتدي بكذا وابتدي بكذا وتدرج لغاية ما تصل إلى المرحلة التي تريد إذا خمسة التيسير على النفس وهتيجي في الآية اللي بعديها لما ربنا هيقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا برضو قصة لا تعتدي فيها ان انت لا تتجاوز الحد ليك حدود لا تتجاوزها اعمل في الدائرة المتاحة بعض الناس بيضرب دماغه في الحيط ويظن ان هو ده الطريق لازم نحطم الحيطة دي ما الناس سكة الا ان احنا لازم نحفر الحيطة دي يا حبيبي في سكة اهي مفتوحة اهي ما تمشي من هنا لا هو السكة من هنا وقت البيوت من ابوابها فاهمين رقم ستة ربنا قال بعديها وحاجة عجيب احنا بنتكلم في الصيام خلصنا الصيام دخلنا في ايه في الحج تمام خلاص بقى يبقى الآيات التالية وأتموا الحج والعمرة لله صح كده ايه اللي دخل الجهاد يعني يا ريت مثلا الآية قال قل هي مواقيت للناس وسكتنا كنا قلنا ماشي وبعد كده اتكلم عن موضوع الجهاد ويناسبه انه فيها اشهر حرم زي ذو القعده وذو الحجه ويبقى دخلنا في المحرم فكانه بيتكلم عن الجهاد علشان خاطر الجهاد ما ينفعش في الاوقات دي لكن قال قل هي مواقيت للناس والحج خلاص اتكلم يا رب عن الحج قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ايه ده بقى
اولا بيديك الزاد قاتلوا يبقى ايه مجاهده وانت لو ما جاهدتش يبقى لازم هتحصل لك حاله الفتور اللي انت بتشتكي منها وقال في سبيل الله عشان بيتكلم في الايه في الاخلاص فرقم ستة المجاهدة ورقم سبعة تجديد النوايا جدد نيتك في سبيل الله جاهد في سبيل الله نفسك قاتل في سبيل الله كل ما يحول بينك وبين الله عز وجل وبعدين وبعدين حط لك شعار لازم ترفعه في حياتك والذات بعد المواسم الكبرى اللي هو اسمه ايه بقى والفتنة أشد من القتل قال لك ارفعها شعار لأن أموت خير من أن أفتن اللهم إن أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون ربي لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك مش عايز دنيا مش عايز زوجة ومش عايز أولاد ومش عايز عيشة ومش عايز فلوس ومش عايز بيت ومش عايز عربية ومش عايز أي شيء من حطام الدنيا اللي أنا عشت عشانه مش عايز ده أنا موت ولا إني أتفتن في ديني أنا موت ولا إني أضيع وردي بعد ما حافظت عليه أنا موت ولا إني أضيع الفجر بعد ما قلت الحمد لله أنا بقيت أصلي في جماعة وفي الصف الأول أنا موت ولا إني أضيع قيام الليل والفتنة أشد من القتل اللي عنده الإحساس ده اللي عنده القلب ده هو ده الذي يحفظ من الفتنة إنما اللي عنده استعداد يسير إنه يفرط فيما بنى فلا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا وبعدين أكمل الكلام عن أحكام القتال وبعد كده جت آية كده برضو تفصل ما بين الموضوعين يعني بترتيب الموضوعات صيام وبعدين قال لك أكل حرام وبعدين راح قال لك جهاد وبعدين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين بعد كده وأتموا الحج فرقم تسعة عايز لا تفتر عايز لا تنتكس دلل ببرهان الإيمان تصدق بصدقة أنفق في سبيل الله هذا برهان الإيمان وإلا تنتكس رقم عشرة قال وأحسنوا اللي هو عبادة الإتقان وتجويد العمل مش احنا كنا لسه بنقول في الأسباب انه مهتم بصورة العمل ومش مهم كيفية العمل وثمرة العمل مش مهتم بالخشوع مش مهتم بالتقوى مش مهتم بالمعاني دي فعشان كده قال وأحسنوا لأنه المصيبة جات لكم من إن عملك غير متقن غير مجود دي عشر حاجات لغاية موضوع الحج كأن دول العشر حاجات اللي ما بين الصيام وما بين الحج اللي ما بين رمضان وما بين العشر الأول من ذي الحجة بعدين راح داخل في موضوع الحج فقال وأتموا الحج والعمرة لله غريب قوي الحج بقى ابتدى بشديد العقاب ونهى بشديد العقاب الحج مش لعبة هي لقطة في العمر الحج المبرور ليس له ثواب إلا جنة يتبلغ بيها أن تعتق يوم عرفة في يوم العتق الأكبر تبلغ رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتبقى شديد العقاب وهنشوف الآيات ابتدت بايه واعلموا ان الله شديد العقاب الحج اشهر معلومات الى اخر الايات الى ان يقول سبحانه وتعالى بعد ذلك ومن يبدل نعمه الله من بعد ما جاءته فان الله شديد العقاب الايات دي لو حللتوها هتجدوا بقيه الوصفه وصفه العلاج لما قال خلاص الحج وشرح لنا الحج قال ايه فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم أو أشد ذكرا ما وقفتش معاك خالص دي في القرآن في والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ممكن السياق كان يمشي كده فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كثيرا إيه كذكركم آباءكم دي أولا الآية ما تفهمهاش إلا من أسباب النزول العلماء أشاروا ابن جرير الطبري قال عن السدي كان الرجل يقوم انتوا عارفين المناسك دي كان بيقوم بها القرشيين هي هي لكن بشيء من التشويه لبعض الأشياء فكان الرجل يقوم منهم فيقول اللهم إن أبي كان عظيم القبة عظيم الجفنة كثير المال فأعطني مثل ما أعطيته فلا يذكر غير أبي فكان وضع الفخر بالأباء فربنا قال يا أخي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب عظمني أنا ولما تعظمني عظمني أعظم مما تعظم به أباك فده أول معنى من كلام المفسرين المعنى الثاني ألا تستشعر هذا المعنى مع رب العالمين يا أخي المعنى يكسر لو القلب في حياة لما ربنا يقول فاذكروني أذكركم طب جيب اسمي على لسانك وأنا هذكرك طب هنا اذكرني زي أبوك يا رب تتودد لي أنا أنا آه اسمه ودود فيقول فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو يعني استحي أو أشد ذكرى ما تقطعش قلبك دي إن ربك كأنه يتلمس منك أنت أنت على ما بك أنت يتلمس منك أن تطيعه واسمه شكور عشان بيشكر عباده على طاعتهم له تشكرني عليه يا رب ما أنت اللي مديني النعمة سبحان من يعطي ويثني فبيقول لك من الحلول أن تذكر الله ذكرا مخصوصا اذكروا الله على كل شيء وعند كل شيء وقبل كل شيء وبعد كل شيء حتى لا يبقى من الأثر أي أثر الدنيا فيك شيء هي دي فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ودي تبقى رقم 11 بعد كده قال إيه قال الناس نوعين وهو قسمهم أربعة بس جاب النوعين الكبار في الأول بعد كده جاب نوعين تانيين قال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الناس نوعين يا دنيوي يا أخروي من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد الآية دي يا معنى خطير أوي بص لما جاب الدنيا قال إيه من كان يريد فجاب كان التي تفيد الاستمرار أنا عايز أنا عايز أنا عايز أنا عايز يا حبيبي خلاص كنت عايز عربية لا عايز زوجة خد يا عم لا عايز كذا لا عايز كذا من كان يريد بص في الآخرة بقى ليه وما قالش ومن كان يريد الآخرة قال ومن أراد الآخرة أدنى إرادة منك للآخرة يعطيك لكن إلحاحك في طلب الدنيا هو الذي يلهيك يعني هو عارف ان انت هتطلب دنيا إنما في الآخرة قال من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكور آية برضو لو في القلب حياة تستحي بها فبيقول لك آثر ربك آثر الآخرة على الدنيا عشان كده ربنا بيقول ايه من كان يريد ثواب الدنيا بص برضو قال ايه كان يريد ثواب الدنيا فقال له ايه فعند الله ثواب الدنيا والآخرة لو خدت دنيا هتاخد دنيا بس طب ما تاخد اخره هديك دنيا واخره ما تشتغل صح ما تقراها صح خد اخره هتاخد الاثنين عشان كده بيقول في واحد مش فاهم يريد العاجله فعشان كده يقول ربنا لاحظ دول مسلمين دول مؤمنين دول بيدعوا ربنا ده ما قالش فمن الناس من يريد الدنيا وما له في الاخره من خلاق قال لا فمن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا هو عايز يعيش حلو مش مهم اي حاجة طب معلش اصبر هيبتليك ببلاء لازم شوية ابتلاء عشان تاخد الاخرة لا هي كده اعيش كده واموتها كده انا ما احبش ابهدل في الدنيا عايز دنيا بس وبيقول ربنا اتنا في الدنيا وما له في الاخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة فرقم 12 ايه ايثار الاخرة على الاولى كويس وبعد كده بقى ايه ختم موضوع الحج بايام التشريق وقال واذكروا الله في أيام معدودات وبعد كده قال لك الناس هتنقسم لنوعين تانيين هو من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ولاحظ ويشهد الله على ما في قلبه ده مسلم ده ولا كافر ده بيشهد ربنا بيقول لك والله شهيد ان انا بحب ربنا قد ايه والله شهيد ان انا عايز الاخره والله شهيد ان انا بعمل ده كله بس ربنا يرضى عني ويشهد الله على ما في قلبه وانت بتشوفه كده تقول الله اكبر الإخلاص ببق كده من عينيه ومن كلام ما شاء الله الله أكبر حاجة يعني مفيش بعد كده يقول لك شوف بص عامل إزاي ويشهد الله على ما في قلبه هو ألد الخصام وهو أعدى الأعداء لله عز وجل وإذا تولى بان بقى خلصنا الحج خلصنا العشر الأول من الحجة خلاص وإذا تولى خلصت الأيام ساعة في الأرض يلا بقى نطلع نعيد ويلا بقى فك عن نفسك شوية ساعة في الأرض عشان إيه ليفسد فيها ويهلك الحرث والناس والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله كان معانا ناس في الحج وقعدت أتبح صوتي أقول لهم خلاص ما فيش سجاير أيام التشريق خلصت من هنا كل سنة وانت طيب لبسنا الجنس وشربنا السجاير من تاني خلصت المهمة خلاص حجينا طب يعني الحمد لله الصحيفة بيضت برضه لسه مصر يعني خلاص رجعت من ذنوبك يوم ولدتك أمك خلاص رجعت ريما لعادتها القديمة أهو وإذا قيل له اتق الله يا راجل حرام عليك حجتك يا راجل حرام عليك كذا وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد رقم 13 دي اللي هم الصنف الأولاني ده فيها تنبيه إياك والكلام الأجوف اللي هو إيه يشهد الله على ما في قلبه ويعجبك قوله في الحياة الدنيا وإياك والتكبر عند النصح في ناس كده اللي هم الشخصيات اللي فيها قوة شوية تلاقيه لما تيجي يقول لك ما احبش دراعي يتلوي ما احبش اقعد قدام حد يقعد يقول لي اتق الله او يقعد يقول لي غلطان انا مش غلطان هو كده شخصية قيادية ما بيحبش يسمع الكلمتين دول خالص فقلت له اتق الله يقول لك ربنا يجعلنا من المتقين انت بتتدخل في اللي مالكش فيه ليه ما تشوف نفسك يا اخي هو ده الشخصيات دي التي لا تقبل نصح هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر طبعا ده مش عايزه ينتكس مش يفطر ده تتقطم رقبته طبعا إنه لا يحب المستكبرين ما بيحبهمش أهل النفاق والكبر بعديه بص بقى شعارك شعارك كان بعد رمضان إيه والفتنة أشد من الإيه من القتل شعارك بقى بعد الحج إيه يشري نفسه ابتغاء مرضات الله أنا ليك يا رب أنا كل ليك يا رب بايع نفسي ليك يا رب أضحي بأي شيء بس أنت ترضى هنا قال له إيه بقى خد بالك لما قال يشري نفسه ده ممكن يقطع نفسه ده ممكن يتهور ده ممكن يعمل أي شيء عنده استعداد يضحي بأي حاجة قال والله رؤوف بالعباد بس هو مش هيسيبه مش هيسيبه يشط هيتنزل عليه بالرأفة ما قالش الرحمة هيرأف بحاله وهو عنده الاستعداد للتضحية فمش هيطالبه بأشد مما يستطيع بس هو يبقى عنده الاستعداد للبيع ده المعنى ال 14 اللي هو معنى التضحية لله تعالى بعدين قال هي المشكلة ان انت واخد جزء من الدين انت انتخبتي وفرحتي واختمرتي ولبست حجاب وخلاص واتجوزتي والحمد لله وانت التحيت وانت صليت في جماعة وانت خلصت لك كتابين وفهمت ان انت خدت الدين فقال الله لنا ولجميع المسلمين يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة يا اخي الدين عقيدة وشريعة وأخلاق وسلوك فإذا كان فيهم واحدة عندك خلل فيهم فما أصبت ادخلوا في الدين كافة الآية دي لما احنا بنقعد نرد على الناس اللي بتقول قشور ولباب فبقت بتتفهم بعقلية تانية أيوة للرد على جماعة كذا اللي بيقولوا بالقشور واللباب لا يا حبيبي والله بترد علينا كلنا لأنك انت عندك قشور ولباب بس بشكل آخر عندك سلوكيات لا تمت إلى الالتزام بصلة وأخلاقيات لا تمت إلى الالتزام بصلة وعندك خواء في العقيدة وخواء في فهم الشرع ومقاصد الشرع ما تقولش ان انت فاهم يا أيها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة فعشان كده بتاخد جزء فبيحصل لك فطور بعد شوية لأنك ما دخلت في الدين كافة فالمعنى الخمستاشر ده اللي هو ايه شمولية الإسلام وبعد كده قال لك عبادة مراغمة الشيطان فراح قايل ايه ولا تتبعوا خطوات الشيطان الشيطان مش هيسيبك يعني خلاص غفرت ذنوبك ورجع لي كده صاغ سليم لا هدفعك الثمن غالي هخليه يؤخذ بالأول والآخر أرجعهم لك تاني بمحبطات الأعمال المختلفة باليأس يجي له حالة أحباط يوقعه في أي حاجة بسيطة ويخليه ييأس ويحبط ويجي له اكتئاب وخلاص فهمتوا المعنى؟ فاستشر مراغمة الشيطان وبعدين آية الانتكاس والفطور في القرآن كله فإن زللتم عشان تفهموا والله الذي لا إله غيره إن الآيات دي بتتكلم على الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه قال فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات خلاص واضحة ملهاش حل تاني عشر الأول ورمضان عايز إيه تاني فيقول أقيمت عليك الحجة بينات فيقول فلو رجع رجلك ولا رجلك غرزت تاني في الوحي فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم مش معنى عزيز حكيم يا رب عشان العزيز مقتضاها في حقك ذليل وحكيم مقتضاها في حقك جاهل ومش عارف فانت وقعت عشان انت مش عارف هو مين وعشان انت قل ذلك ليه ففهمت ان انت عملت حاجة وانت ناسي انت كنت بتعمل ايه فعشان كده الزلل بالزاي اساسه عدم الذل او نقصان الذل لله فعايز ترجع زي ما انت وعايز تعالج الفتور والانتكاس سجدة بذل وانكسار قول لي ازاي مش احنا لسه بنقول في ناس عندهم كبر لسه بيتكلم على ناس اذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم حلها سجده وهاتها لي من القران اخر ايه في سوره الاعراف ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله ايه يبقى علاج الكبر في حاجتين تسبيح اللي هو انزه ربنا على العيوب يعني بشوف عيوبي العيب دي فين في انا وسجود اللي هو اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد حال ذله وافتقاره لله عرفت وصفه العلاج من القران بص بقى بعد كده قال ايه بعد كده تنبيهات يعني ال 18 نقطه اللي عدي نقولهم دول 17 الذل وال 18 كانت العلم افهم عن ربنا اللي هي حكيم واعرف ازاي تمشي يؤتي الحكمه من يشاء بعد كده قال تنبيه برضه من التنبيهات اللي اتقطع بقى قال هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من غمام ناقص ايه ناقص ان ربنا يجي لك لغايه عندك ويقول لك اعبدني دي اخرتها يعني ان ربنا ينزل لك لغايه السماء ينزل لك لغايه السحاب تشوف ربنا قدامك وهو بيقول لك يا اخي اعبدني ده اللي ناقص هل ينظرون ينتظرون يعني الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه والملائكه تنزل لغايه حضرتك وتقول لك يا حبيبي قوم صلي ناقص ايه تاني بعد البينات دي وقضي الامر ولو حصل كده يبقى الموضوع منتهي لانهم مش هينزلوا الا بالهلاك وقضي الامر والى الله ترجع الامور وراح قال تاني مثال بقى على موضوع البينة قال سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة هو العشر الأول من ذي الحجة ما كانش بينة هو رمضان ما كانش بينة هو الصيام والقيام ما كانش بينة هو القرآن اللي انت قريته ما كانش بينة سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن بصوا بقى ختم الموضوع بالترهيب بالتخويف إذا ما كانش كل ده نفع معاك فما فيش غير سياط الترهيب قال ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت التزامك ودينك اللي انت بتفرط فيه بالساهل وتقول مش فارقة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب فنهاها بالنذير الشديد هي دي قضية الفتور والانتكاس والمعالجة القرآنية ليها أسباب وعلاج اللي هيراجع الكلام ده والنهاردة بإذن الله يبقى الواجب العملي يحفظ الربعين دول لو مش حافظهم ولو حافظهم يصلي بيهم الليلة دي ويتأملهم ويعدهم على نفسه وعلى قلبه لغاية ما المعنى يتغرس في قلبه وال18 نقطة اللي قلناهم دول يقعد يفكر من أنهي باب فيهم هيبتدي وصفة الإصلاح مع ربنا سبحانه وتعالى لو ابتداها من هنا يبقى ما فيش حاجة اسمها فتور بعد مواسم الطاعة هنبقى على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما عندناش حاجة اسمها موسم وبعد كده فتور وانتكاس أسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم